أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أرأيت, أرأيت إن غمست يدي في كظامة أكان علي أن أتوضأ كظامة يعني إيه يا أخي عشان ما تخبش تاني ها كظامة يعني نجاسة لو أنا غمست إيدي في نجاسة أكان علي أن أتوضأ قال أرأيت إن غمست يدي في كظامة أكان علي كظامة ولا كظامة يا شيخ أحمد كظامة صح ها أكان علي أن أتوضأ فقال له اسمع الكلمة دي وما تنساهاش في حياتك يا شعب ها؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال حفظتها دي قال له إيه يا ابن أخي ومصطفى باشا كمان منورنا النهاردة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله ها فإيه فلا تضرب له الأمثال وبيقول أنا لمست ذكري هو ده لو حتى نجاسة ما يجبش علي أن أتوضأ فقال له اجعل أرأيت في اليمن ما تقوليش أرأيت أقول لك قال رسول الله تقول على عيني وراسي من فوق سمعنا وأطعنا وتخرس خالص ما تقولش امال دي ايه لان في بعض الاخوه من طلبه العلم الناس المحترمين الطيبين شيخنا الشيخ عماد محدث كبير بس في طلبه العلم اللي هم بتوع الفقه والاحكام والفتاوى والكلام ده كل همه انه يضرب احاديث النبي بعضها ببعض يقول لك تقول له الرسول قال كذا يقول لك طب ما قال كذا الرسول عمل كذا يقول لك طب ما هو عمل كذا طب يا ربنا قال كذا طب ما هو قال كذا قال هي مش احنا مش بنلعب آه، شطرنج لا ده دين والدين موكول في النهاية الأصل عندنا أصل عندك الأصل ده أصلا متينا اللي هو إيه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما مرينا وأنا بقرأ مع أولادي في الورد في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث قلت لهم ال- الآية دي دليل على إيه على حرمة الغناء ليه لأن سيدنا عبد الله بن مسعود قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء يجي بقى الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو غيره يقول لا دي مش في الغناء أقول له ما أعرفكش أدام عبد الله بن مسعود قال يبقى الموضوع انتهى من ساعتها من هناك لكن لو اختلف أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعائشة في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام يبقى الدنيا واسعة مفيش مشكلة لكن إذا ما اختلفوش لم يثبت إلا هذا في هذه الآية عن عبد الله بن مسعود تبقى الموضوع إيه؟ انتهى خصوصا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش هتغير اللون الأزرق بقى من ال- من ال- خصوصا إن سيدنا النبي صلي عليه يا جماعة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم خصوصا ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهدي ابن مسعود عليكم بهدي ابن مسعود يبقى الموضوع منتهي نيجي بقى لشرح كتاب شرح احاديث الأربعين الرباني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا المدرسة الربانية وهذا فرع شرح الأربعين الربانية وهذا هو الحديث الثالث عشر منها قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فدلني على عمل أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تكلمنا في هذا الحديث أول ملحظ في هذا الحديث في قوله في قول الرجل إن شرائع الإسلام قد كسرت عليه وقلنا أنها علو همة وذكرنا وأعدنا في اللقاء الماضي أسباب علو الهمة وأسباب سفول الهمة ثم بدأنا نتكلم عن شرائع الإسلام وقلنا أن معرفة شريعة الإسلام نور قال جل جلاله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقلنا أننا في هذا الزمان وفي هذه الأيام في هذه الشهور تحديدا لا بد لك من نور تمشي به هناك ظلمه وظلمة شديدة في الآراء وفي الأفكار وفي التصورات وفي الأحوال وفي ال- ال- النظرة في ظلمة شديدة وقال سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إيه يمشي به في الناس فأنت تحتاج لكي تمشي في الناس إلى نور هذا النور أن تفهم الإسلام لذلك عملنا خريطة اسمها خريطة الإسلام وقلت لكم ان الخريطه اللي قدامكم دي تشتمل على 559 عنصر وانا ناوي ان شاء الله اكملها الى 5500 عنصر من شرائع الاسلام شريعه الاسلام احنا او انا كنت لفرط جهلي اظن اننا سنجمع شريعه الاسلام في بضع وستون او في بضع وستين او بضع وسبعين اللي هي شعب الإيمان فوجدت أن شعب الإيمان حاجة وشريعة الإسلام حاجة تانية خالص حتى أن الإمام البيهقي لما كتب في شعب الإيمان ما كتبش واحد اتنين تلاتة لحد سبعة وسبعين وإنما جعلها أصولا فمثلا إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله لما تحط لا إله إلا الله تحت لا إله إلا الله 200 عنصر ده تحت كلمة لا إله إلا الله بقى التوحيد وأنواعه توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات تحت كلمة لا إله إلا الله معاني القلبية تعلق القلب بالله والحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والمحبة كل ده تحت لا إله إلا الله مقتضيات لا إله إلا الله لوازم لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله كل ده يدخل تحت كلمة لا إله إلا الله اللي هي اللي هي إيه أعلى شعب الإيمان تاني شعبة من شعب الإيمان تتصور إنها تكون إيه صلاة صلاة عمود الدين حط بقى تحت الصلاة لما تقول كلمة الصلاة تعظيم الصلاة محافظة على الصلاة المداومة على الصلاة إقامة الصلاة الطهارة للصلاة برضو هتحط تحت كلمة الصلاة 200 عنصر وهكذا كل شعبة من شعب الإيمان تحتها تفاصيلها تفاصيل دقيقة و- وكثيرة الشاهد إن أنا قلت إن لازم ده يعني ينبغي لكل مسلم كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا امرأة كان أو رجلا ينبغي لكل مسلم أن يكون في رأسه في بيته في قلبه في صدره خريطة للإسلام امبارح قعدت لأن كان آخر الأجازة امبارح بالليل كده جبت خريطة مصر البحر المتوسط فوق والنيل وهو نازل وبدأت أرسم على خريطة مصر خريطة الإسلام يعني القاهرة العاصمة هنحط هنا إيه هنحط التوحيد العاصمة هنحط التوحيد السواحل دي هنحط عليها الحدود الزنا والسرقة وشرب الخمر و- و- وهنحط هنا في فرعين النيل بقيت بقى ايه لان النيل كل ده الميه اللي هي الشريعه الماء الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي طب هنحط الصلاه فين وقد ايه والزكاه فين وقد ايه واماطه الاذى عن الطريق فين وقد ايه ففعلا بدا ان شاء الله لعل الاسبوع الجاي الظهر برضو تجيكم خريطه خريطه الاسلام الخريطه الحقيقيه اللي انا بقول لك ارسمها جوه قلبك ارسم جوه قلبك الحب في الله فين وقد ايه جوه قلبك الدعوة الدعوة الى الله ما بعض الناس خلوا الدين كله الخروج في سبيل الله بعض الناس خلوا الدين كله الجهاد في سبيل الله بعض الناس خلوا الجهاد كله إقامة الدولة الإسلامية بعض الناس خلوا الدين كله كل الدين طلب العلم بس احنا قلنا ان طلب العلم من الدين والدعوة من الدين والجهاد من الدين والحجاب من الدين وال- واللحية من الدين وقص الأظافر آه، من الدين الرسول أدم أمر بيها خلاص تبقى من الدين أدم الرسول عملها تبقى من الدين شيء من ديننا نتعبد به ونتقرب به إلى الله بس المفروض تعرف زي ما قلت لكم كده ان واحد من اللي بيعجب الناس طلع مره وقال لازم تصنع ورده بلاستيك وتعملها وصناعه الحياه و- و- و- ومش عارف والخلافه في الارض و- وجعل ان هو ده الدين هو ده جزء من الدين لكن مش ايه مش هو ده كل الدين وزي ما قلنا قبل كده ان بعد ما تعرف ده وتقوم بيه كله من قام به كله فقد أقام الدين قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني خذوا الإسلام جميعا الإسلام لا يؤخذ بالتقسيط ولا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالقطعة ولا يؤخذ بالترقيع وإنما يؤخذ الإسلام جملة زي ما قلنا كده واحدة مش محجبة تقول الحجاب فرض وأنا آثمة وأنا هتحجب إن شاء الله تبقى عاصية لكن اللي تقول الحجاب مش فرض وأنا ما أعرفش حاجة عن الحجاب والموضوع ده كان على أيامهم تبقى كفر أو الكلام ده يلزم منه كفر نضبط كلامنا شويه فالشاهد هنا ايه انك انت ما تجيش تنكر شيء من الدين وانما تعرف الدين كله وتاخده كله وبعدين تاخد الدين كله وتقبله كله وبعدين تقوم بما بما استطعت قلنا ان في واحد يا عم عجمي الله يرحمك والسامعين في واحد ربنا فتح له في طريق القرآن فهو عمال يحفظ قرآن ويجمع إجازات في القرآن وعلوم القرآن ويفهم القرآن ويتدبر القرآن ويقرأ قراءات القرآن خلاص ربنا فتح له الباب ده وهو ماشي منه ها ده ربنا هو بتاع القرآن ده مبطل صلاة يا ابني هو مبطلش صلاة هو بيصلي ويصوم ويزكي ويصل الرحم ويبر الوالدين و و و كل ده تعرفوا لما جيت امبارح اضع جنب التوحيد حاجة لقيت ان اهم حاجة تحطها جنب التوحيد ايه بر الوالدين بر الوالدين ان اشكر لي ولوالدي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين دايما ربنا بيقرن التوحيد ببر الوالدين طب ما انا ما اقدرش انا اتدخل بدماغي واقول يا جماعه بر الوالدين ده خليه بعيد شويه لا ادام ربنا قرنه بالتوحيد يبقى لازم انا احطه جنب التوحيد سواء انا عملت بيه ولا ما عملتش بس يبقى ده اعتقادي وده فهمي للدين ده الموضوع اصلا اللي بقول لك عليه انك انت يبقى هو ده اللي انا قصدي وبدور عليه ان احنا نفهم دين نفهم دين يبقى عندنا فهم عميق للاسلام عشان كده ربنا قال ايه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور لما تفهم دين وينشرح صدرك ليه ساعتها ها هتبقى على نور اهو كده هتبقى على نور تبقى فاهم تمشي ازاي شاهد ايه شاهد انك تصلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان شرائع الاسلام قد كثرت علي بدانا نتكلم عن شرائع الاسلام وبينا ان شعب الايمان متعدده وان شعب الايمان بعضها اقوى من بعض وان كل هذه الشعب تدخل في مسمى الإيمان وإن المطلوب من المسلم أن يقوم بها كلها فمن عجز, فمن عجز عن شيء منها عفي عنه ثم قلنا تعريف الإيمان اللي أنا عايزك تحفظه وتحفظه لأهلك وأولادك أقول تاني قلنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص المعاصي والإيمان قول وعمل القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح لازم تحفظ الجملة دي وتحفظها وتورثها لأهلك بعد كده قلنا من أين يستمد الإيمان اللي يقول طب أجيب كل ده منين بدأنا قلنا معرفة أسماء الله الحسنى والتعبد بها تدبر القرآن معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معرفة النبي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التفكر في الكون الإكثار من الذكر معرفة محاسن الدين الاجتهاد في التحقق بأخلاق الإسلام توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان بسرعة برضو عشان عايز أعدي الحتة دي وندخل بعد كده بقى في قضية اللسان اتكلمنا في عدة خطب مهمة في كيف يدخل الإيمان القلب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما إيه يدخل الإيمان في قلوبكم قلنا أن في دي ظرفية يعني لازم الإيمان يدخل في قلوبكم لازم الايمان ايه يدخل في قلبك وبرضه من العجائب ان اعجب ما وجدته في هذه المساله ان ربنا ذكر ان الولاء والبراء سبب دخول الايمان في القلب كانت من العجائب في قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ها يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في هي في دي اللي بدور عليها ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم سبحان الملك عشان كده يا جماعة الحديث اللي بيضعفه ناس كتير وهو حسن إن شاء الله إسناده جيد بإذن الله الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل شرك إن من الشرك إنك تحب ظالم لأن ساعتها بقى ولاءك مش لله بقى ولاءك لهواك بقى هواك إله بتوالي وتعادي لأجله بتحبوا فلان ده ليه ده فلان ظالم ده فلان فاسق ده فلان فاجر ده فلان بيحارب الدين ده فلان ليه بتحبه مزاجي يا أخي أنا أحب اللي أنا عايزه وساعتها قلنا في الخطبة إن الحب والبغض مش على مزاجك ده دين حلال وحرام يجوز انك تحب فلان ولا يجوز انك تحب فلان ومش ربنا قال كده يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلان بالاسم ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فلان تحديدا يا ريتني ما اتخذوش خليل يا ليتني لم لم اتخذ فلانا خليلا فالشاهد هنا ايه عايزين الايمان يدخل في قلوبنا من اهم العوامل ان الايمان لان احنا قلنا حاجه برضه في عناصر الخطبه دي نوزعها عليكم في اسطوانه الجمعه الجايه ان شاء الله الاربعاء الجاي ان شاء الله ان شاء ان شاء صلى على الرسول صلى قلنا ايه هل اذا دخل الايمان القلب ممكن يخرج منه تاني اه طب اذا خرج الايمان من القلب ممكن يرجع له تاني اه والعبد يقلب عن دينه في اليوم الواحد مرات مرات فالشاهد هنا بس اللي انا عايز اقوله ايه ان لما يدخل الايمان قلبك اذا عرفت حسيت عشت ساعتها ها اظبط فيه بقى حافظ عليه وامسكه و- و- و- و- وخاف لا يضيع منك ساعتها تقدر تحافظ عليه أما إذا كنت أنت لا دريان في إيمان ولا ما فيش إيمان أدي أنت عايش وخلاص بتصلي وتصوم وتاكل وتنام يأكلون ويتمتعون زي ما ربنا قال عن الغافلين وصف مرعب قال إيه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك كالأنعام إيه أضل أضل من البقر أضل من الحمير أضل أولئك هم الغافلون عشان كده عايز أقول لك النهاردة في نقاط سريعة جدا علامة دخول الإيمان القلب إزاي تحس إن الإيمان دخل قلبك نمرة واحد الارتباط بولاية الله الله ولي الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين انك انت وانا قلت لكم المرة اللي فاتت او في المجلس بتاع العيد من التيسيرات الربانية للمساكين التيسيرات الربانية للمساكين ان ربنا جعل الولاية ما هياش الحاجة ال- ال- إيه؟ ال- المعجزة لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول الذين آمنوا وكانوا يتقون ابقى مؤمن تقي وتبقى ولي ما هياش حاجة يعني ايه زي ما احنا متصورين ان يبقى له مقام ويتمسح بيه وبركاتك ويبقى له آه، كرامات وله آه، فتوحات وله إش... لا لا لا خالص خالص بالعكس مش عارف كنت بكتبها فين امبارح في حاجة ان لا ده هتجيلكم دلوقتي في الدرس بتاع العصر ان شاء الله ال... ان ان كل من يدعي الولاية فليس بولي لأن شرطها أن تعتقد أنك لا تستحقها وأنك لست من أهلها فاللي هيدعي اللي يقول أنا ولي يبقى يبقى مش ولي وإنما الولاية إنك تبقى مؤمن تقي إذا اتصفت بالإيمان والتقوى ومش شرط خالص إنك يبقى عندك أحوال وكشف و... و... مش شرط أنت مش لازم تطير يعني ولا تمشي على المية ولا تشوف منامات تحصل تتحقق ولا تبقى مستجاب الدعوة مش شرط مش شرط مؤمن تقي وفي حالك مش الرسول قال كده خير الناس التقي الخفي تقي خفي محدش يعرف عنك حاجة إذا أنت كنت مؤمن تقي فزت بولاية الله أجمل شيء في الفوز بل- بولاية الله الشعور بهذه المعية الخاصة لسه عمالة ترن في دماغي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم شعورك ده الذي ها؟ يراك انه شايفك وانت قايم بالليل شايفك وانت قاعد بتستغفر وتسبح شايفك وانت ساجد بتقول ايه وسامعك شايفك وانت بتتفكر شايفك وانت بتتدبر القرآن شايفك دي معية ها؟ معية خاصة معية خاصة اتنين أن الإيمان الكامل يورث الرضا الكامل ما بتكتبش ليه يا واد انت ايوه انت اكتب ان الايمان الكامل يورث ايه الرضا الكامل لو انت عندك ايمان كامل هتلاقي عندك حالة من الرضا وعلى فكرة أسهل شيء في الدنيا الرضا وأندر شيء في قلوب الناس الرضا الكامل ابن القيم قالها في الخمسين نقطة اللي في آخر كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين اللي هم في مجاهدة الهوى كيف تتخلص من الهوى خمسين نقطة فقال إيه إن صاحب الهوى يوجد في قلبه دوما اعتراض على الله وما من أحد يسلم من هذا الاعتراض فمستقل ومستكثر كل الناس في قلوبها اعتراض اصله سمى من الاعتراض انك تقول النهارده الدنيا حر ايه الحر ده هو الحر ده منين من عند ربنا انت بقى معترض على الحر بتاع ربنا انت هتكفرنا او حد قال لك ان ده كفر ده مش كفر لا لا لا لا بس سمت اعتراض انك انت قاعد في البيت وقلت لمراتك اعملي حاجه فقامت بصت لك كده ومشيت انا ايه اللي خلاني اتجوزت البلوه دي ده نوع من انواع لا يت- وهكذا بقى الاكل مش عاجبك النومه مش عاجباك الاعتراض ده فصاحب الإيمان الكامل اللي هو يرى أن كل شيء من الله إن كل شيء خلقناه بإيه بقدر بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر لو انت آمنت بالآيات دي ساعتها مش هيبقى لك اعتراض ده بعض السلف يقول ايه كلمة برضه من اللي روشانة من زمان ولسه ما وصلناش لكنهها يقول ايه لو سخرت من كلب لخشيت ان امسخ كلبا ماشي كده في الشارع شاف كلب ما عجبوش شكل الكلب ده يقول انا خايف لا امسخ ابقى زي الشاهد العنصر ده بيقول ايه الايمان الكامل يورث الرضا الكامل يبقى رضا كامل ويا جماعة أجمل وألذ وأمتع وأحلى شيء في الحياة إنك تشعر بهذا الرضا الكامل هتعيش حياتك بقى مش معترض على حاجة ولا زعلان من حاجة ولا قلقان من حاجة ولا خايف من حاجة أنت في منتهى الرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله يا رب العالمين آه، ثلاثة احنا قلنا أول حاجة الاغتباط بولاية الله الخاصة اثنين الإيمان الكامل يثمر الرضا الكامل ثلاثة أن الإيمان الكامل يثمر الحياة الطيبة مع العمل الصالح الإيمان الكامل يثمر العمل الصالح الذي يثمر الحياة الطيبة قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قلنا بقى في فتوحات رمضان وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق قلنا إيه لو أنتوا أحباب الله ما يعذبكمش بالذنوب ما كنتوش تذنبوا لأن الذنوب نفسها عذاب بل أنتم بشر ممن خلق دل على أن أولياء الله وأحباؤه ليسوا كالبشر ممن خلق بل هم اسمهم أولياء الله وأحباؤه مش بشر ممن خلق بشر ممن خلق دي كتير أما أولياء الله وأحباؤه دول خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلقي الله حبيبه في النار ادام بيحبك مش هيعذبك مش هتذنب مش هتذنب مش هتخطئ ماشي عم عم هيمة يا عم الشيخ ابراهيم عشان انت قاعد جنب فضيله الشيخ صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق فيبقى الإيمان الكامل يورث العمل الصالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن يبقى أنت لازم تعرف انك انت زي ما قال سيدنا ابو هريرة ان الانسان اذا زنى نزع الإيمان من رأسه كما ي... نزع الإيمان من قلبه كما ينزع كما يخلع أحدكم القميص من رأسه زي ما بتقلع الجلابية كده يتقلع الإيمان من قلبك كده والحديث الجميل الطويل ينام الرجل النوم فينزع الإيمان من قلبه فيظل أثره مثل الوقت ثم ينام النوم فينزع الإيمان من قلبه فيظل أثره مثل المجل يبقى ينام النوم يعني يغفل الغفلة تغفل مرة الإيمان يتشال من قلبك تصبح وقلنا إن علامة ده إنك كنت لما كان إيمانك صاحي وكبير وحلو كنت لو فاتك صلاة الفجر تصبح متألم ومتنكد ويفوت طول النهار حزين بعد كده يضيع منك فجر واثنين وثلاثة عادي عادي وزبادي بارد يعني انك انت كنت ساعات بعينك تقع على حاجة حرام شفت واحدة حرام ولا في التلفزيون ولا في النت ولا في تتخض كده وتفزع وجسمك يقشعر وتخشى الله بقيت بعد كده تبص وتتعمد عادي عادي وخلاص ده علامة نزع الإيمان من قلبك لأن ابن القيم قال إيه والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه يبقى علامة وجود الإيمان في القلب مش هنقول إنك ما تعصيش علامة وجود الإيمان في القلب ليس معناه أن تصبح ملاكا لا تعصي وإنما أن تؤلمك المعصية إذا عصيت إذا لم تؤلمك المعصية فما لجرح بميت إيلام إذا لقيت نفسك ما بتتألمش يبقى ما فيش إيمان علامة وجود الإيمان زي ما قلنا كده مش انك تبقى معصوم ملاك لا تخطئ لا علامة وجود الإيمان في القلب ألا تخطئ متعمدا بل تخطئ خطأ غير قاصد خطأ بشري احنا بشر زي ما بيغلط البشر تخطئ اتنين ألا تلتز بهذا الخطأ تاني الكلمة بتاع ابن القيم قال والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا بل لا يباشرها المعصية إلا والحزن يخالط قلبه ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه أربعة أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص فإذا أردت كمال الأعمال فبكمال الإيمان صلى الله عليه وسلم الخلاصه إذا أردت كمال الأعمال فبكمال الإيمان من الأول إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص فإذا أردت كمال الأعمال فعليك بكمال الإيمان أيها الإخوة احنا قلنا المرة اللي فاتت إن ربنا جعل أسماءه الحسنى 99 قلنا الحكمة إيه يا أخي واللي ما كنتش معاكم الأسبوع اللي فات ما تغيبش تاني عشان كل واحد مننا يجد اسما في كل حالة يتعبد به فالمريض يتعبد باسم الله الشافي والفقير يتعبد باسم الله الغني ضعيف يتعبد باسم الله القوي زي ما قلنا كده اللي عصى يتعبد باسم الله الغفور اللي خايف يتعبد باسم الله القوي الى اخره هتلاقي نفسك طول النهار عايش مع التسعة وتسعين اسم كل يوم هو في شأن كل ساعة بحال كذلك جعل الله شعب الإيمان في الإسلام أو شرائع الإسلام كثيرة زي ما قلنا لتناسب جميع الطاقات والمواهب والقدرات ضربنا المثال ده قبل كده ان المؤمنين دول وهم ماشيين في الطريق الى الله ماشيين في طريق كانه مثلا ايه الطريق ده ست حواري في حاره اللي هي الشمال خالص دي للي ماشي على 300 سرعه 300 واللي جنبها على سرعه 200 واللي جنبها على سرعه 100 واللي جنبها على سرعه 60 واللي ماشي راكب عربيه كارو او راكب عجله وفي الاخر اللي ماشي على رجليه لكن الطريق كلها هتوصل في الاخر لكن في فرق بين اللي ماشي راكب طياره وبين اللي راكب رجليه بس الكل تساع الكل الكل ينفع يمشي والكل في الاخر هيوصل بس في واحد يوصل للجنه او يوصل لرضا الله فقلنا ايه ان ربنا جعلها كده وهو ال... وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لايه ليبلوكم فيما اتاكم انت ربنا اداك عربيه والتاني ربنا اداله عجله والتالت ربنا اداله موتوسيكل والرابع ربنا ما ادالوش حاجه خالص ماشي على رجليه مش هيحاسب اللي ماشي على رجليه ده انت ما طرتش ليه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها على قد اللي اداهولك على قد النعم اللي ربنا اداها لك بس الايمان له كمال الكمال ده مطلوب في حق كل احد في حق كل احد يعني اللي ماشي على رجليه يستكمل ايمانه برضه له معاني يستكملها في مشيه على رجليه عشان كده بنقول لا يحقر احد احدا بحسب بحسب المسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم ما تبقاش انت راكب العربيه وتبص اللي ماشي على رجليه كده او راكب عربيه اقل منك تحتقره ممكن يكون هو احسن منك ومستكمل اعمال الايمان وكمالات الايمان على حسب كمال الايمان ده تكمل الاعمال مشكله كتير من المسلمين انه ما بيعملش عمل ويكمله ابدا يبدا يحفظ القران وبعدين يبطل يبدا قيام الليل وبعدين يبطل يبدا طلب علم وبعدين يبطل احنا قلنا ايه ان كل واحد ربنا فتح له باب يوصل منه واحد ربنا فتح له القرآن واحد ربنا فتح له العلم واحد ربنا فتح له الحج والعمرة واحد فتح ربنا فتح له الصدقة وإعانة الفقراء واحد ربنا فتح له كل واحد ربنا فتح له باب يوصل منه لربنا المهم الكمال يا جماعة الكمال الكمال انك انت تستكمل ايمانك الايمان ده شعب وقلنا اخره غير محدود بس اللي عليك ان كل ما سمعت بخير فعلته استكمل استكمل الامام احمد حلقه واعطى الحجام دينارا ادى الحلاق دينار الدينار ألف درهم والامام احمد كان حيلته كل اللي حيلته أربعة درهم جاب دينار وادالي الحلاق لما كتب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار كتب أن الرسول احتجم وأعطى الحجام دينار راح مدي الإيه الحجام دينار اللي تسمع عنه من شريعة الإسلام ها اعمله قم بيه استكمل الإيمان على قدر جهدك وطاقتك وعلى قدر رضا الله عنك واحدة كمان قبل الوقت ما ينتهي على قدر كمال الإيمان يكون كمال الحفظ والهداية قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم باء السببية يهديهم ربهم بإيه بإيمانهم أنا أنصحكم أنكم تراجعوا كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان باب مهم جدا وخطير جدا وطويل جدا مش طويل جدا ولا حاجة يعني يجي عشر صفحات بس عن موضوع كمال الإيمان ده في الحفظ والوقاية قال الآيات اللي ربنا بيقولها مثلا إيه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآيات دي اللي بتقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين احنا مش شايفين نصر مثلا يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بعض الكافرين لهم سبيل على المؤمنين اه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أدي المؤمنين مش أعلون ولا حاجة نعمل إيه في الآيات دي قال المقصود بهذا كمال الإيمان أنتم الأعلون ها؟ إن كنتم مؤمنين فينقص العلو على قدر نقص الإيمان ويكمل على قدر كمال الإيمان فكل ما الإيمان ناقص ينقص العلو كل ما الإيمان ناقص ينقص النصر كل ما الإيمان ناقص تنقص الحماية كل ما الإيمان ناقص تنقص تمكين انت شايف ايه ده احنا انقص من كده كمان ونستاهل الحمد لله اسال الله ان يعافينا ولا يبتلنا يا رب فالشاهد هنا ايه بس ان كمال الحفظ والهدايه على قدر كمال الايمان فالمطلب ان يكمل الايمان عشان كده بختم الدرس ده بان المطلب في المرحله الحاليه تكميل الايمان هو ده المطلب ان كل واحد مننا يكمل ايمانه في نفسه ويدعو الناس الى كمال الايمان ويدعو الناس الى كمال الايمان شوف الناس اللي ما بتصليش قلت لكم قبل كده ان احنا كنا جايبين عشرة يشتغلوا فوجئت ان ثمانية ما بيصلوش من العشرة وفوجئت ان العشرة بيدخنوا ده ده حال العامة احنا كنا مغرورين قوي ومفكرين الناس كلهم سنية والناس كلهم سلفيين الحمد لله فالحال زي ما انت شايف فالمطلب النهاردة بس ان احنا ناخد بايد الناس الى الهداية الناس تصلي ده, ده على الاقل ده اللي ما بيصليش كافر ده على الاقل الناس تصلي ان الناس تحب ربنا وتعرف يعني ايه الولاء والبراء ان الناس تتقي الله ويبطلوا الظلم واكل اموال الناس بالباطل مثلا ان الناس تبطل طمع وجشع و... واذى إيه الى اخره ان يخلو قلوب الناس من الحقد والحسد برضو ده بقى كتير قوي اليومين دول فهو ده المطلب اليومين دول اول حاجه كمل الايمان في نفسك تاني حاجه ادعو الناس الى كمال الايمان لعل الله يكشف ما بنا احبكم إيه الى اخره ان يخلو قلوب الناس من الحقد والحسد برضو ده بقى كتير قوي اليومين دول فهو ده المطلب اليومين دول اول حاجه كمل الايمان في نفسك تاني حاجه ادعو الناس الى كمال الايمان لعل الله يكشف ما بنا احبكم